مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من الناس والسحر اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيوفي الكرام الدكتور أحمد البحيري استشاري الطب النفسي نرحب بك يا دكتور اهلا وسهلا أهلا بحضرتك شرفتنا أيضا نرحب بفضيلة الشيخ محمد أسد الشناوي من علماء الأزهر الشريف عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نرحب بفضيلتك فضيلة الشيخ محمد أهلا بحضرتك ونرحب بضيفنا الكريم أيضا يعني الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن نرحب بك يا أبا عوي مرحبا أبا عوي جزاك الله خير أحسن الله إليك وأحسن إليك أعزائنا المشاهدين كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن هل الجن يدخل البيوت ما يسمى بالعمار كما يقول العامة إخواننا ومشاهدينا الكرام ولماذا يدخل البيوت يعني كنا اتفقنا في الحلقة الماضية يدخل أو لا يدخل وكان هناك وجهتي نظر وقد اتصل بنا بعض من السادة مشاهدينا الكرام الذي لديهم حالات فعلية وشاهدوها رأي العين وهناك من أيد من ضيوف الكرام في الاستوديو هناك من رفض هذا وعلى أي حال سنكمل هذه السلسلة في دخول العمار البيوت وكان فضيلة الشيخ عبد الرحمن قد أيد الدخول بأدلته وفضيلة الشيخ محمد الشناوي قد رد عليه أيضا بأدلته طيب لو في بداية الحلقة فضل الشيخ عبد الرحمن ذكرنا مشاهدينا الكرام في دقيقة لكل منكما بمشاركة طبعا دكتور البحيري يعني.
أبشر بالخير تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد آه فكما بدأنا من أول برنامج منذ نعم. ستة أشهر أننا نتكلم في مسألة إلا بدليل م. ونحن دائما نفهم النصوص الشرعية كما فهمها الراعي الأول الذين قال في حقهم نبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فأنا ليس لي رأي في هذه المسائل إنما الرأي أن آخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أبدأ أشوف أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ماذا قالوا فيها ثم أبلغ هذه الدعوة إلى الناس أنا دلت في اللقاء الماضي بحديثين ليس أكثر من ذلك على مسألة أن الجن يدخل بيوت الإنس ويسكن في بيوت الإنس عن طريق العمار وذكرت على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثة فإذا ذهب فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر قلنا هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في صحيحه نعم يعني ذكرنا كذلك من الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الخلاء إلى دورة المياه أو إلى المرحاض أو إلى الكنيف فعليه أن يقول دعاء وهذا الحديث يعني من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لما قلت الخبث والخبائث آه يعني أنا ذكرت أقوال أهل العلم فيها فالشيخ محمد علق اللقاء الماضي لا ده له التعليق اتفضل لا ده أنا بقول على الكلمة اللي ما ما يعلق كما يريد أنا بتكلم فضل. بقول إن هو علق اللقاء الماضي وقال بأن الإمام الخطابي قال بأن المقصود بذلك إنما هو الأمر القبيح وأمور الشر أمور المكروه فقلت بأن بأن هذا كلام أنا ما قلت الخبث ولكن قلت الخبث بضم الباء فقلت بأن هذا كلام في لغة العرب يعني إذا قلنا بضم الباء لها معنى إذا قلنا بتسكين الباء لها معنى آخر هذا كلام ذكره الإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في فتح بار وشرح البخاري وقال بأن هذا كلام منقول عن الخطابي وعن الإمام ابن حبان فقال إيه قال الحافظ في الفتح والخبث جماعة الخبيث والخبائث جمع الخبيثة قال يريد ذكران الشياطين وإناثهم قاله الخطابي وابن حبان هذا فهم العلماء فهم العلماء إذا قلنا الخبث بضم الباء بضم الباء أما إذا قلنا الكلام اللي قاله الشيخ محمد يتعلق بكلمة الخبث آه. إذا كان بكلمة وهذا ما قلته أنا قلت بضم الباء م. فإذا كان بضم الباء أطلق ذلك على ذكران الجن وإناثهم كما علق على ذلك الإمام الحافظ ابن حجر وكما قلت بال بال بال بال بتسكين الباء كما ذكر في ذلك بمعنى الشر أو أو الش... بمعنى قبيح آه. أو الشر أو المكروه فضل الشيخ ابن عثيمين يعني فضل. علق على الكلام قال الشيخ ابن عثيمين والخبث والخبائث تروى على وجهين م. يا إما بالسكون وإما بالضم فعلى رواية الضم الخبث فهي جمع خبيث والمراد بها ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة المراد بها إناث الشياطين فكأنه فكأنه استعاذ من ذكور الشياطين وإناثهم هذا إذا قلنا على أن الباء مضمومة فقلنا الخبث ده دليلين استدلهم في اللقاء الماضي يعني اذا فضل الشيخ عبد الرحمن في النهايه نعم. عفوا عن المقاطعه انت طبعا. تقول ان الجن يسكن البيوت ويعمرها هكذا قال نبينا محمد طبقا للدليلين نعم. اللذين سقتهما الينا نعم. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل الشيخ محمد لك بسم الله فضل. الرحمن الرحيم بغير مقدمه حتى م. اقتصد في الوقت
أنا لي اعتراض كبير على ما حدث في الحلقة السابقة نعم ما حدث في الحلقة السابقة أسميه عرا- عراك الديكة مم.
لا يكون حوارا هو الرأي والرأي الآخر لا كذلك.
مش رأي ولا رأي آخر اللي نعم.
كان رأي ورأي لم يكن رأي آخر الذي حدث الذي أريد أن أقوله باختصار أن الله تعالى سمح سمح لشر خلق إبليس أن يقول له في في علانية أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولم يقاطعه نعم.
فإذا كان الحوار من هذا النوع وبهدوء هو يطرح ما عنده وأنا لم أقاطعه نعم.
كما رأيت وهو لم في المرصد.
يقاطعك تفضل ادخل الموضوع في لا, الشمال لا ازاي بقى يعني- لازم يصحح انا اعترض كمان من ناحيه اخرى انا لا استطيع الحوار مع واحد يمارس العلاج بالقران لسبب بسيط جدا انا اعترض على هذا المصطلح كليا وجزئيا من اعطاهم الحق في حمل هذا المصطلح هذا المصطلح يا اخي محمد بدعه عصريه لم يعرفه سلف الامه عبد الله بن مسعود اقرا الصحابه للقران والذي احب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته لم يحمل هذا اللقب عبد الله بن عباس الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وحسن التأويل لم يحمل هذا اللقب حتى سعد بن أبي وقاص المشهور بإجابة الدعوة المجاب الدعوة لم يقل يوما إنه معالج بالدعاء أو بالرقية ولم يتخصص يعني حتى أنا ذكرت طب في نفرض كلمة- لا فضيلة الشيخ محمد حلقة خاصة العلاج بالقرآن لا، لا، ده مهمة.
والفقه.
معلش، بعد لا، إذنك.
ده أصل- لا، ده- لا انا يعني ليس الموضوع لان احنا لا، معناش دي- مفيش دي- وقت دي- دي يعني حد- احنا- دي احنا حدث حدثت الحلقة اللي فاتت تمام، دي يعني حدثت الحلقة على أي حال.
فهذا المصطلح بدعة عصرية يعني, يعني- يعني معناه دقيقة واحدة بس معلش دقيقة اتفضل.
واحدة الأستاذ محمد صفوت نور الدين الله يرحمه اللي هو رئيس جامعة أنصار السنة كان من المعترضين على هذا اللقب حتى ذكر في مقال في مجلة التوحيد في يوم ما قال إنه إزاي أنا أدعو الله يستجاب لي بالرقية بتاعتي والدكتور يدعو الله لا يستجاب له طيب.
من أعطى هذا؟
تحتاج الى الى الى حلقه كامله وتكون بيب... يكون في أنا الحلقه أحاول- فضيلة الشيخ عبد الرحمن والشيخ ابراهيم ضيفي الكريمين في البرنامج الدائمين وتحاورهما أدخل- بحياد وموضوعيه أدخل في الموضوع.
خلينا في الموضوع أدخل في الموضوع.
الجن يسكن البيوت ولا لا إذا قلنا لا يبقى غلط إذا قلنا آي يبقى غلط تاخد بالك فلا بد من تفصيل أنا بتكلم على الجن كأمة من الأمم ولا بتكلم على أفراد بتشت وتطوف في البيوت والشياطين ونحو ذلك إذا كنت هتكلم على الجن كأمة من الأمم لا الجن كأمة من الأمم أنا أقول قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم المثلية هذه تقتضي أن الجن مكلف مثلما أنا مكلف الجن له بيوت مثلما أنا لي بيوت الجن له كل ما هو عندنا ستجده عند الجن ولا يا ترى الجن منتظر الإنس يبني البيوت والمدن والقرى ليحتلها هو هذا كلام فيه نظر هذا لا لا يعقل بس ياخد مثلا في قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا شراح القرآن ومفسروه قالوا بأن الرجل العربي الجاهلي خلي بالك الرجل العربي الجاهلي كان إذا سافر في الصحراء أو, ح- أو بات في البراري يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه نقل هذا الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عباس وعن مجاهد وعن عدد من الصحابة والتابعين حتى ابن كثير في التفسير ذكر عن عكرمة شرحا لهذه الآية قال كان الجن يفرقون من الإنس يفرقون يعني يخافون من الإنس ويفرون منه فلما معنى كلامه فلما استعاذ بهم الإنس قالوا كنا نفرق منهم فإذا بهم يستعيذون بالله قربتونا.
بقى- ف- ف- فزادوهم جرأة آه.
فخافوهم قال عكرمة فذلك قول الله تعالى إيه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من دليلك الإنس.
على أن هناك أنهم دقيقة واحدة.
يسكنون أنا ما خ- ودليلك على أنا أنهم ما إيه؟
خلص أنا ما خلاص.
خلصتش آه، أنا لسه ما اتفضل.
خلصتش أنا بقول لك أنا فهمي لهذا أصل دي التفسير.
للتذكرة، ما احنا اتكلمنا في معلش الكلام ده معلش الحلقة اللي فاتت لا يا معلش محمد.
أصل هتق... هتسكتني هتقطم رقبتي لا، زي المرة اللي العفو، فاتت.
العفو، اتفضل.
الله يبارك فيك لا، أنا أفهم من تفسير العلماء للآية نعم.
أن العرب الجاهلي يعرف أن الجن ليسوا في الحواضر إنما هم في الخلاء في الصحراء والمشاهد أن الصحابة لم يعترضوا على فهم هذا الصحابي عز- على فهم هذا العربي إنما اعترضوا على استعاذته بالجن من دون الله هذا دليل دليل آخر الحديث ابن مسعود الذي أشرت إليه المرة السابقة انه كانوا في سفر فقال فافتقدنا رسول الله رسول الله عليه الصلاه والسلام في الوديان والقفار فلما اصبحنا اتانا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل حراء فقال الرسول عليه الصلاه والسلام في نهايه الحديث اتاني داعي الجن فذهبت معه وقرات عليهم القران قال ابن مسعود فيعني ذهبنا معه وأرانا نيرانهم قال وسألوني الزاد فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون إلى آخر الحديث وقال كل بعرة طعام لدوابكم هذا الحديث يعني إيه؟ يعني النبي كان في الصحراء كان بره أتاه داعي الجن فراح معهم في الصحراء يعني طب ايه حكايه البيوت اللي بتولع دي؟
طب دقيقه واحده ما أنا- ما أنا عايز لا، أبقى- انا بس لسه بالراحة.
ادلتي يعني- لسه ما يا خلصتهاش فضيله الشيخ محمد لا انا عفوا يعني دي فتوى يا في احد أستاذ محمد.
النواب آه، آه، اتصل الحلقه الماضيه عضو مجلس الشعب وقال ان هناك بيت مولع في حلوان الى الان آه، لازال مولع والزملاء ان شاء الله يصوروه وتعاد وتذاع الحلقه ان شاء الله في الاربع القادم ان كان في العمر أنا بقيه هتكلم.
عفوا وكان هذا النائب ذاك النائب برضه آه، سواء كان معالجا بالقران او غير ذلك آه، آه، آه، را- ذهب الى محافظه المنيا واطفا نيران كانت مشتعله في منزل لمده عشرة ايام لدرجه ان الناس حينما ذكر في الحم- المكالمه ممكن نعيد المكالمه أي، لا، الناس ما لما تنساش.
انتقلوا من البيت اه الناس لما انتقلوا من البيت راحوا قعدوا في فندق اربع نجوم الغرفه في الفندق ولعت طيب دقيقه واحده ازاي هو قال كده.
انا لسه ما خلصتش حاجه خالص لسه يعني أسوأ هتقاطعني شيء.
زي يا أبو المره اللي فاتت سعد، لا، لا مش ده- هقاطعك ده ده والله.
دي فتوى ده دي, ده دي إحنا فتوى داخلين هيترتب متأخر عليها تلت حكم ساعة.
شرعي اتفضل.
هيترتب عليها حكم شرعي يا استاذ محمد حتى لو خص الحلقه اتفضل.
ده حكم شرعي طيب، اتفضل.
الشيء الثاني ال- لما يجي القرآن يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قومهم دول فين إذا لهم قوم ولهم آه، عشائر ولهم قبائل لا يمكن أن يكونوا في الحواضر هذا من ناحية اعتبار الجن أمة من الأمم أما من ناحية الطواف في البيوت والشيطان وما- فهي حالات فردية وشائعة تحدث انا لا انكر الاحاديث اللي اخ قالها ديت ان إن جنا من الجن هذه حالات فرديه حالات حتى العلماء اختلفوا هل ينطبق هذا الحكم على جن ما احنا هنا المدينه برضه يا فضيله الشيخ محمد لازم نفرق بين الجن والشيطان لان الجن منهم امر امثالنا منهم ال- الديانات لا، أنا- المختلفه أنا- والشيطان انا الشيطان لا مختلف افرق انا لا افرق الله طب فضيلة تعالى الشيخ- لا انا لا افرق آه.
انا ما خلصتش خلي بالك اتفضل انا ما خلصتش لسه لا انا ده ده سؤال والله لا ما انا بقول لك اهو اتفضل.
انا ما آه.
خلصتش نعم انا عايز اقول اعتبار لان انا في الح- مع مشايخنا في ال- في ال- في البرنامج على مدار الست سبعة اشهر الماضيه قالوا ان في ان الجن حاجه والشيطان حاجه الشيطان كافر مطلقا لكن الجن منهم المسلم خلي بال حضرتك هو يعني ذكر من اشياء القاسطون كتيره ومنا دون ذلك هو هو ذكر اشياء حكايتها حكايه الخبث والخبائث والدغدغه اللفظيه التي نقراها في شرح الحديث في شراح ابن حجر وال- والمسلم وغيره دي كلها دغدغه لفظيه طب آه، لا، يعني معك دقيقه فضيش محمد عفوا لكي تنهي فكرتك عشان نرجع للدكتور البحيري اتفضل معلش الحالات الفرديه آه.
الشيطان كده أو- خدت ضعف وقت الشيخ عبد الرحمن طيب ها؟
أك- اكمل اتفضل اه يعني اكمل بعدين ولا اقول دلوقتي هتكمل بعد كده بس قول لنا يعني إيه- إيه بيدخل ازاي وما يدخلش ازاي الحالات الفردية إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا في حديث رواه مسلم في صحيحه أنه كان في طعام فجاءت جارية كأنها تتفح فوضعت يدها فالنبي عليه الصلاة والسلام مسك يدها فجاء غلام يدفع فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مسك برضه يده فقال الرسول إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به اللي أنا عايز أقوله حالاتها حالات هذه أنا أعرفها من المعصوم عليه الصلاة والسلام مثل حديث جابر أنه إن المسلم إذا دخل البيت وسمى الله تعالى قال الشيطان لا مبيت لكم فإذا دخل الطعام آه، سمى الله تعالى قال لا آه، طعام لكم أنا لا مانع أنا لا أكذب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو المصدر الوحيد لمعرفة أحوال الجن لكن أقول هذه حالات للشيطان والحالات الفردية لا ينطبق عليها عموم أمة الجن شك- شك- وتعميم الحكم على أمة الجن نعم.
أعتقد آه، ليس له دليل شرعي طيب. اخد من كلام حضرتك آه، نرجع للدكتور آه، آه، احمد البحيري سعاده الدكتور آه، يعني نحن كنا نتحدث في الحلقه الماضيه عن ان الجن يسكنون البيوت احيانا وهناك رساله بدانا بها الحلقه ان احدى الاخوه او احد الاخوه آه، استاذ ايهاب على ما اذكر من الهرم قال ان اخته بتشوف ناس بتشد رجليها والحاجات دي آه، هل ده له تشخيص في علم النفس وانت استشاري آه، الامراض النفسيه؟
وطبعا حكايه ان الجن يسكن البيوت دي مش تبع الطب النفسي تمام
آه، لكن لو احنا ناس مسلمين آه، آه، آه، بنعتقد ان في جن موجود الجن يعني يبقى موجود معانا هنا موجود بره زي ما هو عايز يعني زي ما احنا بنتحرك يعني ما يتحرك هو نعم.
صح طبعاً. لكن الخلاف في ايه في التاثير اه صح كده بالظبط.
ولا انا شايف يعني آه، تمام، ما, صح.
ما يبقى موجود هو ان شاء الله يعيشه ولا ياكله ولا يشربه احنا مالنا المهم ان هل احنا- انت متوهم ولا آه، مش متوهم؟
اه هي الفكره بقى في في لا في تاثيره عليا يعني هو بيأثر عليا بقى هنا بقى النقطه هنا.
شاغل نفسك بيه قصدك؟
لا آه.
مش شاغل نفسي بيه ده جزء سبب أعراض ماشي شاغل نفسي بيه يبقى ال- اذا احنا بنناقش آه، نقطه ان القضيه آه، سفسطه لا انا بتكلم على نقطه تانية هل لما هيبقى موجود معايا في الاستوديو ماشي او في البيت هيأثر عليا بحيث ان انا اشوفه بحيث ان هو ما اعرفش يمسك ايديا لا هو مش يمسك- هتشوفه لانه في ايه بتقول يا رجل وقبله حيث لا ترونه يمسك رجليا ي- احمل منه اتجوزه الكلام اللي هو بقى بيتقال.
اه هنا بقى النق- هنا بقى لا هنا نحط بقى ايه نقطه كده ونقول ان في سعي الانسان دائما لتفسير الظواهر بيمر بمراحل مختلفه موضوع آه، آه، آه، ان احنا نحس بشيء غيبي ماشي مش موجود ماشي ونحس بيه ان هو مادي وبيتحكم فينا وبياكل معانا او بنتجوزه او بنحمل منه او حاجات زي كده حاجه من الاثنين يا اما هو تبع الغيبيات الاصليه وهو ربنا ماشي وده دي حاجه دينيه يفتونا فيها نعم.
يا اما ما فيش انبياء في الموضوع لأن طبعا آه، آه، مش كل ما واحد يعني مسألة هيشوفه فكرية قصدك اه يبقى يبقى في حد بيتخيل شيء هنا بقى الطب النفسي قال والله في ظواهر مرضيه اسمها اعراض ان حد بيسمع اصوات مش موجوده اسمها هلاوس او يشوف حاجات مش موجوده او يحس ان في حاجه على لو جسمه سمعية وبصرية زي ما واو او قلت.
حسيه الخمس أو حواس حسية.
بتاعتنا آه، آه.
ماشي فيحس بحاجات يسمع اصوات يشم حاجات وهكذا او ان يبقى عنده حاجه اسمها فكر خاطئ ضلاله ماشي الضلاله ديت ناتجه عن ان في مراكز في المخ مسؤولة عن الأفكار بتاعتي يعني أنا بتكلم دلوقتي أو فلان بيكتب شعر أو فلان بي بيدافع عن قضية بيجيب الكلام ده منين بيجيب الحجة بتاعته منين إن ربنا خلق له مخ هذا المخ الخلايا البسيطة اللي فيه ديت في مراكز بتطلع هذه الأفكار عشان ت- يعمل شعر مثلا غدد مثلا ولا حاجة لا مش غدد خلايا معينه تمام آه.
فهذه المراكز لما بيحصل فيها لخبطه وبين آه، آه، الاتصالات اللي بينها لخبطه وده كلام مثبت علميا تعمل اضطرابات بالتصوير.
نفسية.
تعمل بقى هذا اعتقاد مختلف يعني مثلا ابتدي مثلا ايه ممكن اشك ان حضرتك هتاذيني حضرتك ما عملتش حاجه مجرد بتقاطعني لكن انا حسيت لا ده هينتظرني واخد بره موقف سلفي ضد ما آه مثلا يعني فهنا انا ترجمتها غلط طب ترجمتها غلط ليه عشان م- م- رغم ان مفيش موقف لا عشان خاطر المرض وساعات كمان يحصل هذه الترجمه او الضلالات في حاجات من البيئه يعني احنا م- متربيين وفي تراثنا ان في جن ماشي وفي تراثنا ان في آه، آه، آه، آه، آه، معجزات بتحصل او كرامات بتحصل لبعض الانبياء او بعض الناس ال- ال- اللي هم الأولياء.
الاولياء آه.
فبناخد من من التراث بتاعنا ده ويبتدي يحصل يتكون حاجه اسمها ضلاله لبعض الناس المر... الم- الم- المرضى مش كل الناس ولا وننكرش على الانبياء وال- والذو الكرامات الحاجه يعني في فرق بيننا احنا نتكلم على لا، لا.
لكن مش كل معقوله أو كل واحد جاره ذو كرامه يعني طيب دي نقطه ال- فهنا والدليل على كده ان بره بينسجوا من تراثهم مثل هذه الامراض فاذا الامراض مشتركه يعني لما اجي اقول لك مثلا انفلونزا الخنازير انتشرت في مصر وانتشرت في امريكا لازم نفس الاعراض هي هي صح ممكن تبقى حتى بقى مختلفه ان مثلا الابيضاني بيجي له رشح زياده والاسمراني اللي زي حالتنا بيسخن زياده لكن هو نفس المرض ولما تيجي نفس الحلقه فهنا نفس القصه بيجي الضلاله وتيجي الهلاوس بس بقى ايه هم عندهم في جزء الارواح في جزء ال اللي هم يعني مؤثر aliens- واحد واستجابات آه، مختلفة.
الالينز او ال- الكائنات الغريبه والتحكم فيها ويقول لك انا شفت كائن سماوي شفت كائن من المريخ ومعرفش إيه. احنا ماسكين في عمليه ضلالات الجن وكده لان ده تراثنا طب نسأل الشيخ عبد الرحمن يعني إذا كان الجن آه، يدخل آه، البيوت آه، للمسلمين بيأثر ولا نظر- لا؟
آه، نظرا آه، لا يعني إذا كان يدخل البيوت آه، آه، نظرا لأن لا تقرأ في القرآن أن أهل هذا البيت غير مصلين غير محافظين على العبادات فلماذا آه، لا نجده كثيرا في بيوت النصارى واليهود والبوذيين وعبدة الأوثان وغير ذلك طيب الجديد ان انا اريد ان اعلق على كلام شيخنا الشيخ محمد وبعدين انت سالت سؤال قلت له الشيخ هل عندك دليل على ان الجن لا يسكن فالادله اللي ذكرها ليست لها علاقه بالموضوع اصلا ليس لها علاقه بموضوعنا كلها النقطه مباشرة.
دي لا كلها مباشرة انا ادلل لك بحديث كلها ما انا سبتك اتكلمت يا شيخ ما تسيبني اتكلم آه، عفوا طيب شكراً.
آه، انت اتفضل.
كنت زعلان ان انا قاطعتك طب خلاص انا سايبه خالص اتركني بقى لا لما لك أتكلم.
الفرصة في وقتك يا فضيلة الشيخ آه، انا ادلل اتفضل.
وفي رد على كلام الدكتور احمد في بعض آه.
الحاجات اوافقه عليه والبعض الاخر انا اعترض عليه يعني بال- بالدليل واحسبه سيقف عند الدليل اتفضل ال- الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كما عند مسلم وغيره لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة امم يعني معنى كلام ما اقراش سورة البقرة إيه اللي هيحصل امم وبينفر لما أنا أعمل إيه أقرأ نعم.
طب إن لم أقرأ ما هو موجود امم إن لم ساكت أقرأ سورة البقرة ما هو موجود ساكت أليس هذا دليل مم.
دليل الدليل الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث
طب ما هو ما هو اليهود والنصارى يا شيخنا والبوذيين ما بيقروش سوره البقره اقسم لك ما بالله عندهمش.
والله وبالله وتالله كم الحالات كانوا من ال- النصارى وكان بيحس- يحدث في بيوتهم مثل هذه الامور ان وجود اشياء في البيت او حاجات بتتحرك او سرقه من يعني في بالبيت.
تساوي في ده المساله موجود يا نعم، شيخ اتفضل، محمد نعم.
يعني هو يعرف- سؤال لا عندي بس اه اتفضل.
ن- نرجع نقول الدليل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كما عند البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والابتر الطفيتين الحيه اللي على ظهرها خطين ابيضين والابتر قصير الذنب فانهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل او الحبل قال عبد الله فبينما أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت ذوات البيوت وهي العوامر نهى عن ذوات البيوت وهي العوامر يعني ده دليل وده- جامع.
ده الدليل الرابع وذكرنا طب في ناخد- اللقاء الماضي ح- ناخد مستشار احمد طب، قطامش أبشر.
آه، آه، معنا على الهاتف السلام عليكم سعاده المستشار وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ محمد أهلاً سلام بحضرتك.
الشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد الدكتور احمد آه، اهلا بحضرتك اتفضل انا كنت متابع من الحلقه اللي فاتت و... وكان لازم ان انا احاول بقى ان انا اعمل مداخله النهارده شرف لينا سعاده المستشار ربنا يعزك يا فندم اتفضل.
انا مستر احمد قطامش مجلس دوله التحكيم الدولي وحياتي قائمه على البيان وال- والسند والرؤيه عشان نقدر نشوف حياتنا ونقدر نكون آه، بنمشي في الحياه مظبوطه زي ما الناس بتقول ان احنا يكون دايما عندنا السند المادي والملموس عشان نقدر آه، آه، يبقى ال- الواقع والحكم بتاعنا سليم اتفضل يا سعاده المستشار آه، انا اختي عاشت آه، ب- ب- بقصه سحر آه، سواء هو بقى سفلي او علو ايا كان ولكن انا اللي تعايشت معاها في البيت وانا الاخ الكبير ليها نعم آه، وفي قصه آه، دخول ال- الجن البيت لا في جن في البيت وفي قطط بتتمثل في الجن مم.
كان في حاجات غريبه بتحصل في ال- آه، في البيت باشكال رهيبه ويمكن انا كنت عشان اكتر الناس اللي اكون قريب منها في العلاج فانا اللي تعايشت القصه وانا اللي اتاذيت كتير نعم اتاذيت ما اتاذيتش بوهم ولا بمرض نفسي لان الحمد لله انا مصح نفسيا وانا راجل عاقل و... و... وشايف الامور كويس وقدرت احكم فيها ولما انا حبيت ان انا الجا آه، للامور لجأت لاكبر كتب العلماء وانا في السعوديه جبتها معايا من مكه مم.
وسواء من هنا عشان التمس الامر صحيا ايه اقدر اتعامل معاه ازاي آه، وفي حديث يكفي وهو رواه مسلم والحاكم ان الشيطان يفر من البيت الذي يقرا فيه سوره البقره نعم.
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم احكى من الشيطان بيفر من البيت يبقى الشيطان بيجي في البيت آه، بجانب كده فانا ليا حكم على مع الشيخ محمد ان اتفضل.
هو آه، في نقطه آه، المعالجين بالقران زي ما أنا سمعتها وكان الدكتور محمد الحلقه اللي فاتت لما اتكلم على الشهاده هل هو مع الشيخ عبد الرحمن شهاده من ايه فمعلش انا ليا فيها آه، نقطه آه، آه، بس ايه ملاحظه بسيطه آه، الش- يعني ربنا سبحانه وتعالى لما كان هو كفى به شهيدا هو والملائكه لسيدنا سليمان انه نبي مم.
آه، واختلف على من ياتي بحكم ال- ال- الملك السبأ وجاءه نفر عفريت من الجن كان عنده رجل عنده علم الكتاب نعم فكان عنده علم الكتاب وفي شهاده للنبي من الله بان هو بان هو رسول يبقى في ناس بيجي لها علم سيدنا موسى اتاه سيدنا الخضر وهو عنده علم ولكن موسى شهد له انه نبي من نعم.
الله وملائكته يبقى حته العلم والشهادات ن- ن- يعني نركنها على جنب مع علم القران لان التدبر في القران يا محمد بيه او اتفضل.
الايمان بالله مش محتاج شهاده مم.
فلما انا ابص ان انا اكون بتحكم في جن وفي شيطان لو هو كان تعب اختي وتعب اهل البيت مم.
سواء قطط بايات قران ربنا سبحانه وتعالى ان انا كنت ممكن اقراها وانا ضعيف ملهاش تاثير اقراها بدون تدبر ملهاش تاثير نعم لكن لما قراتها بعد مرحله واثنين وثلاثه والتعليم من شيخ زي الشيخ عبد الرحمن او امثاله من المعلمين للقران او المعالجين بالقران او فاهمين ايات العذاب والحرق للشيطان او الكتاب وتطرده هنا لما هتعلم منه وهقراها بالنيه ديت واتعلم ازاي اقراها يبقى انا هنا اثرت يبقى النهارده لو هنقول ازاي ما- نختلف على كلمه معالجين بالقران من الجاهلين كتير كثيرا مش لازم يكون امي في القراءه والكتابه نعم.
عشان يكون جاهل ولكن في جاهل وهو متعلم بعلم قران ربنا سبحانه وتعالى ويقرا ايه و... و...
طب ويبدأ طب يحصل سعاده نفسه.
المستشار عفوا عن المقاطعه يعني ه- هل لك مداخله مع سعاده المستشار في الشيخ أنا محمد؟
ليس لي تعليق على كلام سعادة المستشار اتفضل.
ده كلام يعني حكاية سيدنا سليمان هذا شرع من قبلنا أنا أقول الصحابة رضوان الله عليهم هل أحد منهم أطلق على نفسه هذا اللقب وفيهم قراء القرآن وعلماء التأويل إلى آخره أنا أريد أن أقول فقط يا أخي محمد اتفضل.
ليس للأخ عبد الرحمن أن يقول دليل مباشر غير مباشر الذي يقول هم العلماء في الخارج علماء خارج الاستديو هم يقولون لي الدليل مباشر غير مباشر أنا فرقت بين الجن كأمة من الأمم لها حياتها الخاصة وبين لا حالة احنا احنا خلينا الشياطين خلينا بس في مكالمه ساعات التخصص والشهادات مع القران غ- منتفيه لان القران هو فوق كل الشهادات ده ما الرق- فهمته من ساعه ال- مشوار ال- الرقية هي إيه؟ هي دعاء الرقية دعاء فهل أنا أستطيع أن أزعم واحد من الناس أيا كان يزعم أن دعاءه يقبل ودعاءك لا يقبل؟
طب فضيل الشيخ محمد كان الله فضيل الشيخ تعالى عبد الرحمن يقول- زمان قال آه، آه، ان ان ان ان لما دخل على آه، جاريه ام سلمه استرقوا لها قال فإن استرقوا لها النبي ها النبي كان تخصصه كان أم على تخصص؟
علمه قال قال تخصصه؟
لا ما هو استرقوا لها ده ده- ده دليل يعني يعني عموما يرفع.
آه، ده- طيب.
اللي بيفعله على اي هو حال يعني.
بس حتى لا لا، دي نطير على أعرف.
ساعات المستشار ساعات المستشار آه، في النهايه آه، آه، يعني آه، آه، يعني نقول ايه شفيت اختنا نعم شفيت أنا اختنا بقول ان انا واحد عشت واقع ملموس اكتر من اشهر معدوده يمكن دخلت في سنه نعم.
في سكون الجن البيوت ومش لازم بيتي على فكره لان اختي كانت ممكن تصاحبني مم.
لاي شاليه واحنا في الساحل الشمالي ولا في العين السخنه نعم او اي بيت تاني ولكن كان بيظهر عليها ال- ال- التعب ولما كان بيجي حاله وفاه وهي بتكون معايا فيها وفي البيوت لا كان بتتعب وكنا بنحس بالامور نعم.
وانا كمان تعبت منها واتصبت منها يبقى اذا هنا اه ممكن تكون عواقب من السحر ولكن انا بقوله دلائل على ناس تانية من زملائي اللي بيطلعوا يسافروا في القرى وال- والاقاليم لل- للمحاكم بتاعتهم او ايا كان ان هم لا بيسكنوا في الاماكن اللي بتبقى مهجوره بالايام والشهور وبعد كده بتعد ان هي تكون مجمع سكني سواء لضباط شرطه او لغيره من الخدمات الحكوميه لا هم بيجوا بيحكوا عن بعض الظواهر بعض الحاجات وانا ليا في حاجه انا كنت قريتها في كتاب كنت جايبه من مكه انا هاخد منك ثواني اتفضل.
فيها آه، مش هقراها يعني انا فاكر ان انا قريتها في كتاب آه، في لأئمة العلماء آه، وأنا جاي من مكة إن طلعت منه فتوى وكان أساسها الشيخ آه، ابن باز فتاوي اللجنة الدائمة فتوى رقم 8122 والفتوى ديت كانت عن حال ناس بيحصل لهم آه، آه، آه، آه، أنا آسف الفتوى رقم آه، 6618 كانت ناس بتطرد من بيوتها من الجن بالرمي بالطوب والحرق نعم.
وكان فيها الشيخ ابن باز و... و... و... و... وال- وبعض ال- الشيوخ ودي فتوى صادره من اللجنه الدائمه للفتوى الفتوى دي كان اساسها اعتداء الشن الجن على الانس برمي برميهم بالحجاره وطفء الانوار والحصى وغير ذلك.
والحريق. آه ودي انا بس ديت مداخلتي والملاحظه اللي انا كنت عايز اوصلها آه، شكرا شكرا لك آه، سعاده المستشار احمد قطامش آه، مستشار بمجلس الدوله شكرا لك على هذه المداخله ويعني ناسف على قطع الخط يعني آه، معي آه، فقط خمس دقائق يعني هو للاسف الشديد وقت الحلقات يعني يمر سريعا نريد ان نلخص ما نقوله هاخد دقيقتين ونص دقيقتين ونص دكتور احمد عشان ايه يبقى تقاسمنا وفضيلة خمس الشيخ دقائق محمد.
في الب- الشيخ محمد آه، انت تزيد يبقى تزيد نقول من خمس العلم.
دقائق، يبقى تزيد دقيقة من ونص، العلم.
دقيقة ونص، تزيد دقيقة من العلم.
ونص. اتفضل.
طيب الدكتور احمد قال سواء انا اقر يعني الشيطان موجود في البيت او مش موجود يعني يقول يعني انا فهمت من كلامه انه لا يؤثر على الانسان اليس كذلك يا دكتور احمد طيب انا سادلل على ذلك على ان الشيطان يؤثر على الانسان حتى ولو كان في البيت ويؤثر ولو كان في خارج البيت الحديث آه، يعني كما عند مسلم عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا واحد ماشي في الطريق معدى على بستان أو على الحديقة أو على بيت فنادى عليه مناد باسمه فلما التفت لم يجد شيئا قال فلم يرى شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا صوت مش معروف ده إنسي ولا صوت و- واحد مش موجود من الإنس طب التعليق إيه ف... ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة أي بالأذان فإني سمعت أبو ه... آه، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أي بالأذان ولى وله حصاص وهو الضرات وقيل شدة العدو يبقى ده دليل على أن الشيطان قد يؤثر على الإنسان سواء في البيت قاعد فجأة ممكن يسمع أصوات والأصوات ممكن يسمع جميع من في البيت دي مش هلاوي السمعية وبصرية مختصة بفرد واحد لا جميع الأسرة يبقى كل الأسرة سمعت مثل هذا الصوت مش لاقي له مصدر فيقوم الإنسان يرى بعض الأثاث المتحرك من مكانه يرى بعض الأشياء يعني قد حصل فيها مشاكل تلفيات في ال- في الشقة أو في بس هل البيت تعلم فضل الشيخ عبد الرحمن ان ممكن ناس لو سمعت الكلام بتاعنا ده يحصل لها ده فعلا وما يكونش اصلا جن يكون وهم متوهم وه- وانت أنا بتعلق أقر حاجة- ذلك صح كده؟
أقر ذلك إن بعض الحالات ممكن تأتي آه.
وبعدين يقول لي زي الأخت اللي اتصلت بينا مرة وبعدين بتقول يا دكتور أحمد أنا قاعدة على السرير ولقيت جن قاعد قدامه قاعد يكلمني بيكلمك بيقول لك إيه بيقول لك اسمك إيه وعاملة إيه و- الكلام ده حصل في مكالمة أي- تليفونية أي.
لا أنا لم أقر هذا الكلام ولن يقره أبو عبد الرحمن إحنا الاثنين اعترضنا على هذا الكلام طب كل اتفضل هذا يا يرجع شيخ.
فيه إلى طبيب نفسي اتفضل يا شيخ محمد اتفضل انا يعني حكايه تاثير الشيطان او مش تاثيره انا ما اتكلمش عليها انا عايز اعلق بس على حته الخبث والخبائث نعم.
لو كان الخبث والخبائث هو ده الب- ال- الشيطان طب ما الشيطان في دورة الميه يبقى موجود بره في الحجره بتاعتي ليه انا ما اقولش الخبث والخبائث ليه ما استعيذش بنفس الدعاء اذا كان موجود في الحجره معايا رخري هو الشيطان هنا والشيطان هنا نعم.
الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد الاستعاذه مما في داخل الانسان ان ربنا يسهل عليه خروجه هذا الراي الاصلح والاحسن وهو يوافق قول القاضي عياض وغير القاضي عياض وأن وانا قلت لك يا استاذ محمد اول قاعده من قواعد التفسير تفسير النص بالنص تفسير النص بالنص الخبث والخبائث انا لا يعنيني الخبث الخبائث الكلام ده انا تعبت فيه وانا ب- بالف الكتاب اللي بس الشيطان المزعوم وانتهيت الى انها دغدغه لفظيه ان هو واحد انما كل ما في الامر منطق القران يقول لي ان الخبث هو المستقذر والمستقبح من الاشياء حتى الامام النووي يقول من الكلام هو الشتم ومن الملل هو الكفر ومن المأكولات أو المال هو الحرام حتى بال حضرتك يجي القرآن يقول إيه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيب تعرف الآية ده دي؟
دليل على ايه يا فضل الشيخ محمد دليل على ان الخبث والخبائث دي المستقبحات يعني او القذر الذي يخرجه الانسان فضلات في الانسان المناسبة دي يفهم الحديث بهذا آه.
في المناسبة دي يعني حتى الحديث طب ودي اللي هو- دليل على ان الجن بيسكن ولا ما يسكنش لا لا يسكت مع- خلينا في موضوعنا لا لا لا لا لا, لا يسكت طيب خلاص ناخد الدقيقه ونص للدكتور آه، احمد البحيري اتفضل يا دكتور يعني هو تعليق بسيط بس عشان بس حكايه ال- العلاج بالقران او آه، ازاي نسير ن- نشيل تاثير حاجه او الكلام ده احنا بس بنقول حاجه واحده احنا دلوقتي في عصر العلم يعني احنا نعم.
آه، يعني العلم موجود و- ومهارات تكوين اي علوم وانشاء اي علم موجوده و- وكده هو سؤال عشان بس لا لا شهادات ولا مش شهادات ال- ال- ال- العلم ده يا اما مهاري يا اما غيبي الغيب ده اللي بنفهمه يعني اللي هو الناس ذو الكرامات و... و... و... و... والانبياء و...
لا، الغيب ك- كالجن مثلاً، لا ك- يعني ان ان حد يبقى ما درس على ايد حد ويبقى عالم ده بيجي للانبياء بالايحاء وحاجات زي كده ومن قال دكتور أحمد أننا لم ندرس هذا العلم انا بس كما أنك درست في كلية الطب النفسي انا لسه وعندك هكمل أطباء، إحنا لسه كذلك هكمل أدب لسه عربي.
هكمل أنا لسه هكمل الحلقه اتفضل.
ف- او علم مهاري ماشي فالعلم المهاري ماشي متاح ماشي ولو كان ها علاج القران بالقران علم مهاري ماشي نحن ل- ل- لسنا أ- اكثر دول العالم تقدما في العلوم الع... في العلوم عشان نقول ان احنا يبقى يعني كانوا- كانوا فتحوا مثلا في آه، بولندا او في انجلترا او في امريكا قسم للعلاج بالقران ليه؟
اقسم لك لأن هم بالله، مش في دول بيسوقوا حاجة.
امريكا مفتوح قسم علاج بالقران في امريكا نفسها في ماشي، المستشفيات طب ليه في حضرتك ما المستشفيات عملتش زماله النفسية.
هناك يا فندم؟
نعم.
ليه ما عملتش زماله انا هناك؟
درست على علماء الشرع هنا ما الذي ياتي به الى هناك عشان خاطر هم اكثر تخصصا دايما بيعملوا مناظير تخصصاً- وحاجات حلوه تخصصا في ماذا يا دكتور أحمد؟ في ماذا؟
خصوصا في في الامور الشرعيه في المهاره في الأمور الشرعية؟
في المهاره و و و و و وكتابتها لان هم هم احد الحاجات هم هل ننكر ان هم بيقودوا العلم حاليا؟
انا انا هل لا ننكر أتكلم- هذا؟
لا هل اتكلم ننكر عن هذا؟
العلم لا اتكلم عن يعني العلم احنا يا قاعدين دكتور.
في في وانا القعده دي اقر معك في على حاجه هذا في حاجه صناعه شرقيه هنا اللي من الصين بقى اللي بيصورنا ده وبتاع خلينا بقى واضحين هم بيقودوا العلم لو كان في ده علم واشهر مهم- الناس بالعلم الشعري ماشي لا, لا مش اجهل هم أجهل الناس بالعلم لو كانوا- الشرعي.
هم بي- بي- بيجروا ورا الاستفاده هم لهمش دعوه هم ماديين بس يا يا ابني، دكتور أحمد.
آه، والله العظيم هم بقول.
هم آه، ماديين فقط يعني.
لا، أعتقد إن هو- يعني المساله رأ- والا ما لو كان كانوش الجن- فصلوا الكنيسه عن الدنيا لا، يعني لا، الدين لا، عن الدنيا لا يعني.
لا لو هو لو كان الجن يأذيهم لا، ما احنا بس بنتكلم.
لو كان آه.
الجن يأذيهم ويأذي بيوتهم ويقيم حرائق عندهم ويقيم أمراض عندهم ماشي كانوا هيسيبوا هذه الفرصة من العلاج السهل شيء مش منطقي طيب يعني عموما كان علامة الحلقه استفهام.
الجايه اه الحلقه الجايه هو يا دكتور احمد شيطان يسكن في بيوت الشياطين هم كفار اصلا الشيطان يعمل معاهم ايه ده موضوع ديني بقى ده موضوع ديني هم شا- هم كفار اصلا هم يعني دي- هم ممكن كفار اصلا مش أقول- كفار اصلا ده موضوع ديني يا بقى استاذ محمد دكتور لو سمحت ممكن مداخله بسيطه قبل انتهاء الحلقه نصف دقيقه لك نصف ودقيقه دق- للشيخ عبد الرحمن نصف نصف دقيقه الكلب الاسود شيطان اه أثير هذا الكلام في الحلقة اللي فاتت أنا عايز أوضحه وإلا إذا ما وضحتوش هتبقى فضيحة عقلية في العالم الكلب ال ال ال ال الكلب الأسود شيطان ليه آه.
أنا كان قدامي في بلدي ك- كلاب إناث بتلد آه، كلاب صغار أس- أسود فهل معنى أنه يكون شيطان؟ العلماء حققوا هذا الأمر بصرف النظر عن الحديث آه، صحيح أو ضعيف هو آه صحيح متفق أنه صحيح لكن معناه إيه؟ العلماء قالوا واحد من اتنين إما أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن الشيطان إذا تشكل بصورة كلب يختار اللون الأسود ويبقى معناه أن ليس كل كلب أسود شيطان.
شيطان, آه.
تفسير تاني وأنا أميل إليه على اساس مثلا ايه المنطقه اللي فيها شيطان وكلب اسود يبقى ممكن هو ده ده في- لكن ممكن يبقى كلب اسود ما فيهاش شيطان يبقى هو كلب لكن السؤال آه.
آه. من يستطيع ان يجزم بان هذا الكلب الاسود الذي نعم.
نعم. امامه شيطان سيدنا النبي هذا لا يعرفه الا علمنا.
دي واحده انا ما قطعتكش اتفضل.
طب هي لا نفس واحد دقيقه فاتت، الرسول- انتهت لا، معلش.
يا فضيله الشيخ أصل اللي يقول محمد، كده- نكمل الحلقه القادمه نكمل الحلقه القادمه الاربع القادمه كان في العمر بقيه نفس لكن- النسخة من كلام الشيخ محمد منقول م- منقول من كتاب بعض العقلانيين مدرسة العقلانية اسف آه، حاج محمد لا بالك.
ده ده, ده معلش ده ثم- تهريج ثم- هذا ثم.
الكلام استنى يا ابني ده واحده لا معلش لا اتفضل، ده اتفضل.
هذا كلام موجود اتفضل.
في شرح السيوطي لسنن النسائي وموجود في شرح السندي لسنن النسائي وموجود في فتح الباري لحافظ ابن حجر وموجود لل- في الامام النووي في شرح صحيح مسلم هذا كلام ده اهل لا موجود.
العلم وربي ده موجود؟
لا وربي مش بالتفصيل ده ابدا آه.
لا طب، وربي على أي حال، لا نختم- وربي.
نختم بهذا الخلاف نختم ونخلينا بكلمة كلمة كلمة واحدة.
واحدة كلمة آه.
واحدة سيدنا خلينا أبو الحلقة درة الجاية.
سيدنا ارجع أبو إليه- درة ارجع اليه يا ابني وتعلم ارجع له وتعلم والله.
خلاص، أنا- وانا أنا انصحك معايا عشر ان ترجع ثواني يا الى أبو محمد.
كتاب ضرء تعارض العقل مع النقل الى أنا- ابن القيم أنا- أنا إلى فتاوى عندي- عندي القيم.
قراءة اللهم صل على الحبيب على الصلاة والله لو قررت والسلام.
تتكلم هذا الكلام لا، لا، اقسم لا، لا.
بالله بالله لا، لا، والله ما لا، لا، تكلمت لا، بهذا لا، لا، لا، الكلام لا، لا، اخر لا.
كلام عايز اقوله للناس المشاهدين يا جماعه احنا من اول البرنامج نؤصل عندنا المسائل بالادله الشرعيه انا لا اعرض الامر على عقلي انما اعرض الامر على عقول الصحابه والتابعين ومن فهم هذه النصوص في قول الكلب الاسود شيطان ابو ذر رضي الله عنه وارضاه سال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الابيض من من الاحمر زي ما نفس الكلام ده كده بالضبط نفس السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال بكلمه واحده على قال أساس إن- الكلب الاسود شيطان اه على اساس ان سيدنا ابو هريره بيقول له يعني يبقى ما هو حرام اشمعنى الاسود اللي شيطان يعني طب اشمعنى الاحمر الأصفر؟
ليه طب مش- عندنا مش الأصفر والأحمر والأبيض.
آه، فاصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال ده جواب بكلمه واحده آه.
قال كابو الاسود شيطان الامر الاخر انا الدكتور احمد يقول الغرب قد تطور وبعدين وصلوا الى قمه التكنولوجيا آه.
والعلم انا اوافقه على هذا اما هم في مجال العلوم الشرعيه جهله نختم مع اعزائي بس- بس المشاهدين في المصلحه بياخدوا بيها بعد اذنك دكتور أنا بجد احمد دكتور أحمد.
آه، يعني ولو- هم ولو- الدين ولو- هم ولو الدين كما الش- اتفقنا ولو- ولو يا ريت نبقى الشرع زيهم قال- ما الدين جنب الروحانيين اعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقه العقلانيه دي يعني عفوا فضيله الشيخ محمد انتهى وقت الحلقه زميل المخرج مدني آه، يعني يعني بقاله اكثر من خمس دقائق ويقول لي انتهت آه، اعزائي المشاهدين آه، نعدكم ان شاء الله ان كان في العمر بقيه الاربعاء القادم آه، ان نكمل هذا الحوار حول عمار البيوت والبيوت التي تشتعل ونقل الاثاث واللي بتشد رجلها آه، يعني ويشد ايدها وغير ذلك من الامور التي تحدث آه، من اتصالات الساده المشاهدين الكرام وكنا قد وعدناكم على ان نقوم بالتسجيل للبيت الذي آه، تشتعل فيه النيران في حلوان آه، دائرة النائب مصطفى بكري كما قال النائب علاء حسنين في الحلقة الماضية وبمشيئة الله سوف يتم هذا الأربعاء القادم بإذن الله ونعرض عليكم الصورة حتى آه، يدندن حولها فضيلة الشيخ محمد الشناوي وفضيلة الشيخ عبد الرحمن ودكتور أحمد البحيري في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أشكر باسمكم ضيوفي الكرام آه، الدكتور أحمد البحيري استشاري الطب النفسي نشكر لك حضورك سعادة الله الدكتور.
يخليك يا فندم والله.
آه، ايضا نشكر فضيله الشيخ محمد اسد الشناوي من علماء الازهر الشريف عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين شكرا لك فضيله الشيخ محمد آه، اشكر لكم ضيف البرنامج الدائم فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الاسلامي المعالج بالقران شكرا لك يا ابا الله عبيد لك يا أبا عبيد.
اشكر لك اشكر لكم حسن المتابعه ونكمل في الحلقه القادمه الاربعاء القادم مشيئه الله ونذكركم بحلقه يوم السبت مع فضيله الشيخ ابراهيم عبد العليم من الناس والسحر وكنا قد تناولنا السبت الماضي الاحجبه والتمائم ولم نأخذ إلا نوعا من هذه الأحجبة والتمائم فقط ونكمل حولها وكان معنا الأرنب والحمامة في الحلقة الماضية وسوف لا يأتي بهم الشيخ إبراهيم إن شاء الله السبت القادم أشكر لكم حسن المتابعة وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته وعليكم